انك تبقى بقى عند ظن الله فيك هذه اعلى درجاتك عشان كده لما تيجي في المواقف الرجال مواقف لما تيجي في المواقف ابدأ فكر كده ربنا ينتظر مني ايه في الموقف ده لما تعرض معصية ربنا ينتظر منك ايه في الموقف ده ان في المعصية دي هتتركها وتتحاشاها ولا هتنكرها وتغيرها ولا هتعمل قصادها مليون حسنة انت مين هي دي قصدي فيه معرفة حق الله عليك انت آيم بما ينتظره الله منك ولا أقل ولا ساعتها تمقت نفسك أنا ليه مش عند حسن الظن تبدأ تكره نفسك في الله احنا كده طولنا ولا لسه ما باين علينا لسه طب صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم آه انا لما اقول الحاجات دي وعايزين لسه ما دخلناش في النقطه بتاع الليله دي اللي هي سوء الظن بالنفس يسال واحد مننا طب النهارده آه كنت بكلم واحد من من الشباب شغال تاجر بيقول طب آه نعيش ازاي هي كانت الرساله بتاع النهارده ايه ادنى ما فيك حين عصيت الله أنك آنست العصاة وشجعت الفجار وأوحشت الطائعين احنا بنقول أقل حاجة فيك لما تعصي ربنا أقل حاجة إنك أنت زودت العصاة آنست العصاة أصل تعرف لو واحدة متبرجة ماشية في الشارع ولقت كل اللي ماشيين محجبات تتكسف صح لكن لما تشوف معاها في متبرجات كتير تتشجع اه كل الناس كده مش ده اللي بيشجع الناس يعني لما يجي نقول له يا عم انت رايح الساحل الشمالي ليه حرام يقول ما الحاج محمود هناك يا عم مثلا ده مثلا يعني ده مثلا ربنا يسترنا واياكم ويغفر لنا ولكم فايه دي تشجيع للعصاه يقول لك ما فلان بيروح ما فلان بيروح هي كده رغم ان قد يكون انت بتروح وتروح تقعد في فيلا بعيد لا بتشوف حد ولا حد بيشوفك اهي في خلوه لكن اسمك واحكي لكم قضيه شخصيه تبت الى الله منها عندي كتب ما بكتب ففيش وقت لما تقعد في بيتك تليفون والزيارات وال... وتنزل تصلي ومشاغل فأحيانا كنت الكلام ده من خمس ست سنين عشر سنين كنت أروح في شهر عشرة بعد دخول المدارس بأسبوع وتبقى الدنيا فضيت أروح بلطيم مجموعة من الإخوة هناك وتبقى دعوة وأقعد أتفرغ عشان أكتب على البحر كده فوجئت إنهم في المحلة واحد جه قال له ده الشيخ بيصيف عندنا تبت إلى الله لا نبطل تقول لي ليه فيها مصلحة شرعية انت من يومها ما كتبتش حاجة وليكن لكن اسمها الشيخ بايه بيصيف تقدر تقول بقى المصيف لا ما هي رغم انك انت لا بتشوف حد ولا حد بيشوفك تدخل في مكان وتقفل على نفسك لكن ما ينفعش خلاص ما ينفعش هي دي قضية ان العاصي يؤنس العصاة ويوحش الطائعين لما يجي اخ بقى يسمع ان الشيخ بيصيف الاخ يحس بايه بوحش قال لا اشمعنى انا يعني لا ده ده صعب جدا ان الواحد ما يصيفش لازم تغير جو بدا يستوحش رغم ان القضيه ما فيهاش حاجه المهم نمره ثلاثة قلنا ايه انك انت تؤنس العصاه وتجرئ الفجار اللي ما كانش ناوي او متردد يتجرأ ويبدأ يعمل نسأل الله ان يعافينا واياكم الشاهد ان لما ارسلت للاخر الرساله دي قال طب احنا عايشين في وسط الناس هنعمل ايه يعني نعمل ايه فاردت ان اسوق اليكم قصة رجل من التجار نشوف الراجل ده ازاي اسمه يونس ابن عبيد يونس ابن عبيد يونس بن عبيد من صغار التابعين وروى له أصحاب الكتب الستة رأى أنس بن مالك وهذا الرجل من صغار التابعين وتوفي سنة 140 هجرية كل ما تشوف الراجل بقى مات بدري قرب النبي كده تطمن له يونس بن عبيد كان شغلته تاجر خز خز يعني حرير حلو قوي في وسط تجار القماش ان احنا نتكلم عن تاجر قماش يونس بن عبيد كان تاجر خز وانا عايز اقول الاول الراجل ده وصل لايه وصل لايه وبعدين نشوف كان عايش ازاي في موضوع النفس والحرص وتظبيط حياته مع ربنا سبحانه وتعالى جاء رجل شامي الكلام ده كله من كتاب سير اعلام النبلاء وسير اعلام النبلاء كتاب محقق يعني في الاسناد صحيح وضعيف فلذلك كل اللي انا اقوله لك ان شاء الله صحيح جاء رجل شامي الى سوق الخزازين فقال عندك مطرف باربعمائة فقال يونس بن عبيد عندنا بمئتين ثم نادى المنادي للصلاة فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بهم دي عايزة شغلانة دي كلها أول حاجة الراجل ده جاي حد بيسأله عندك يا عم مطرف المطرف اللي هو اللي ايه او المطرف اللي هو التوب التوب 40 متر او توب 20 متر توب 10 متر معروفة عندك توب ب 40 دينار قال له لا ما عندناش ب 40 عندنا من ابو 20 سبحان الله دي حاجة كان يقول له اه اهو والراجل يقبل ابو عشرين يجيب اربعين ما يجيبش ليه نمرة اتنين اذن للصلاة عمل ايه قفل الدكان ورايح يصلي امام رايح يصلي امام مسجد شوف بقى لما تاجر وامام مسجد صعبة في زماننا دي لكن المهم ده كان وضع الراجل فانطلق يونس إلى بني كشي ليصلي بهم فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي بأربعمائة كان ابن أخته معاه في في المحل فابن أخته باع المطرف للراجل بكم بربعمية فقال له يونس ما هذه الدراهم قال ثمن ذاك المطرف فقال يا عبد الله للشامي هذا المطرف الذي عرضته عليك بمئتي درهم فإن شئت فخذه وخذ مئتين وإن شئت فدعه قال أنا رضيته بأربعمائة قال له المطرف اللي في إيدك ده بكم بمئتين تاخد مئتين والمطرف أهلا وسهلا مش عاجبك سيبه احنا مش هنبيعه غير بمئتين قال له أنا رضيته أنا رضيه بربعمية يا أخي عاجبني أنا كده انا شايف السعر مناسب فقال له لا والله ما نبيعه الا بمئتين فقال سبحان الله من انت عشان ما تفكرش برضو ان تقول ايه اصل الامور دي كانت عادية عندهم لا مش عادية ده الراجل ده حالة خاصة اللي عايزين عليها يبقى الناس اللي عايزه توصل للجنة قال له انت مين اللي اديله 400 يقول لي لا ب 200 قال انا رجل من المسلمين قال اسالك بالله من انت قال انا يونس ابن عبيد فقال والله انا لنكون في نحر العدو فاذا اشتد الامر علينا قلنا اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا فيفرج عنا انا عايز اقول لك مين ده بقى تاجر ما قلناش بقى واحد زاهد عابد منقطع ولا عالم قاعد للعلم ده راجل قاعد يبيع حرير وزي ما قلنا قبل كده برضه ان الراجل اللي بيبيع قماش حرير ده اكثر زباينه نسوان اكثر زباينه ستات لان هم اللي بيشتروا هم اللي بيلبسوا حرير عند المسلمين مش الرجاله فأكثر تعامله مع النساء ومع ذلك على هذه التقوى أنا بقول عمرك عملتها جات لك فلوس زيادة ورجعتها وساعتها حلال الراجل بيقول له انا رضيته انا راضي وهو يقول له لا مش عايز شوف الراجل جاءت امرأة يونس بن عبيد بجبة خز عباية عباية حرير فقالت اشتريها قال بكم قالت بخمسمائة قال هي خير من ذلك قالت بستمائة قال هي خير من ذلك قالت بكم قال ألف قالت أمرني أهلي أن أبيعها بخمسمائة قال هي عندنا بألف فاذهبي فاستأذنيهم قالت أمروني أن أبيعها بخمسمائة قال استأذنيهم فذهبت فاستأذنتهم فأخذها بألف دي قضية اسمها النصح للمسلمين قضية اسمها ايه النصح للمسلمين جرير بن عبد الله البجلي يقول بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم النصح للمسلمين إن أنا جاي أشتري منك حاجة وإنت ما تعرفش قيمتها بتقول لي الساعة دي اشتريها بكام دي بخمسين جنيه أقول لك لا خلي بالك دي ساعة العصر اللي هي بتدق قبل الصلاة بعشر دقايق وفيها القبلة وفيها كذا وكذا دي يا ابني بتتباع في السعودية ب 500 ريال فتمنها كذا هو ده النصح وإن كانت المعاملات بالمسلمين بين المسلمين تقوم على التراضي يعني أقول لك أيوة أنا عارف ساعة العصر وأنا عارف إن كل ده بس أنا مزنوق وعايز 200 جنيه دلوقتي خدها ب 150 لو الأمر كده بالتراضي ينفع بالتراضي ينفع يعني انت راضي ب 150 راضي ب 150 عارف ان ثمنها 500 وهتديها لي ب 150 ايوه عارف وراضي ما انت زعلان لا مش زعلان كده ينفع لكن يونس بن عبيد لا ما ينفعش ما ينفعش مش هقبل هي ب 1000 وتقول له ده هم قالوا لي ب 500 1000 1000 هات يقول لا لا استاذنيهم الاول قول لهم ان انا هبيعها ب 1000 هي دي حته التقوى بقى في اكل الحلال اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه عشان كده ساعتها يونس بن عبيد يقول ايه يقول يونس ما هم رجلا كسبه الا همه اين يضعه ما هم رجلا كسبه الا همه اين يضعه يعني لما يكون عارف بيجيب القرش منين يبقى حريص هيحطه فين لكن اللي بيجيب كده بيضيع كده انا لما ارجع بذاكرتي لاقصى مرحله في الصغر اتذكرها اتذكر قصه قالها لي ابويا الله يرحمه رحمه واسعه القصه دي يعني مثلا كان عندي ساعتها ست سنوات سبع سنوات انا فاكرها كويس صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقول كان عمري ست سبع سنوات تقريبا والولد حب يعلمني حاجة فبيقول لي كان في ولد أمه بتدلعه فحب أبوه يربيه فقال له روح اشتغل ما تقعدش كده روح اشتغل فقال له لا أنا قال له مش هتقعد في البيت غير أما تجيب لي كل يوم جنيه تشتغل كل يوم بجنيه فامه بتدلعه فقالت له خلاص خلاص وافق وما تعملش مشاكل وانا هديك كل يوم الجنيه للولد يعني فكان الولد يفضل قاعد طول النهار وتيجي امه تدي له جنيه يرجع ابوه اشتغلت يقول له اه اشتغلت فين الجنيه اهو يروح واخده ابوه مقطعه ورميه كل يوم يقطعه ويرميه كل يوم يقطعه في يوم امه قالت له انا كده شطبت ما اقدرش روح اشتغل ازاي قالت له روح اشتغل فراح فعلا اشتغل مع بتوع بتوع الخرسانه وقعد طول النهار يشيل بقى بالايه بالقصع على كتفه لما اتجهط واخر النهار مد ايده للراجل اداله ايه الجنيه فراح لابوه وهو منهك فادى لابوه الجنيه فابوه جاي قطعه مسك ايده لا الا ده اه الا ده هو ده معنى ما هم انسان كسبه الا همه اين يضعه لما يبقى القرش تعبك وحرقك وجايبه من حلال يعز عليك انك انت اه لا تضيعه بقى في مش هينفع مش هينفع لازم تدخل بيه الجنة ده حلال حلالك اللهم وسع ارزقنا بالحلال وبارك لنا فيها آه يونس بن عبيد يقول ليس شيء أعز من شيئين درهم طيب وصديق مخلص الأعز حاجة في الدنيا حاجتين قرش حلال وصاحب مخلص اللهم ارزقنا الاثنين يا رب يقول يونس بن عبيد هي دي اللي انا عايز اسوقها بقى النهارده في مساله سوء الظن بالنفس انك تسيء الظن بنفسك قال والله لا استطيع ان اقول لمئة درهم اصبتها انه طاب لي منها عشرة وايم الله لو قلت خمسة لبررته بعد اللي هو بيعمله اللي انت سمعته ده بيقول انا كل ما اكسب 100 درهم اقعد افكر يطلع منها كام حلال عشرة والله ولا خمسة هو بيقول كده والله ولا خمسة امال احنا نقول ايه شوف يقول الشيخ وسمعته يقول ما سارق يسرق الناس اسمع اسمع كلام زي الذهب يقول ما سارق يسرق الناس بأسوأ عندي منزلة من رجل أتى مسلما فاشترى منه متاعا إلى أجل مسمى فحل الأجل فانطلق في الأرض يضرب يمينا وشمالا يطلب فيه من فضل الله والله لا يصيب منه درهما إلا كان حراما أترجم صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم راح اشترى من الحاج أحمد بضاعة بمئة ألف جنيه آجل يسددهم بعد شهر عدى الشهر وهو معاه المئة ألف بتوع مين بتوع الحاج أحمد لكن المفروض يسدهم يوم واحد عشرة جه يوم واحد عشرة وراح اشترى بالمئة ألف وباع وعمل والحاج أحمد يتصل بيه ما يردش ويبعت له يقولوا له مش موجود لحد يوم 15 ويوم 20 و25 ويتصل بيه هو حاضر بس اديني فرصة يومين ثلاثة يونس بن عبيد بيقول والله ده أسوأ من الحرامي اللي بيسرق من جيوب الناس وما في مليم كسبه بفلوس الراجل ده من واحد عشرة إلا حرام بتتعمل دي ده أنا لاحظتها في حاجة سيئة أسوأ من دي اللي عنده عمال في المصنع ما بيدهمش مرتباتهم يوم واحد يأجرها اليوم يأجلها اليوم خمسة الفلوس تشتغل في البنك الخمس أيام دول ده إيه الظلم ده ده إيه الأذى ده والآخر يفكر إنه بياكل حلال حلال منين بقى نسأل الله أن يتوب علينا من الحرام يقول جاءني يونس بن عبيد بشاه فقال بيعها وابرأ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتد فبين قبل أن يقع البيع قال له روح بيع النعجة دي بس بين للي هيشتريها قول له خلي بالك دي بتقلب العلف وبتقلع الوتد بين قبل ما تبيع أراد أن يبيع حمارا له فقال له المشتري أترضاه لي قال لو رضيته لم أبيعه قال له لا أنا لو أرضاه ما كنتش أبيعه ده ما بيقولوش ترضى لنفسك ده يقول له ترضى ليه قال له من اللي مرضاه لكش مرضاش لنفسي لو رضيته لم أبيعه النهارده بيجي يبيع عربيته يا رب استرنا شوف الراجل احنا بندور على العيشة بقى نعيش ازاي نشر يونس بن عبيد ثوبا على رجل فسبح رجل من جلسائه فقال ارفع والله لا أبيع ثم نظر إلى المسبح وقال ما وجدت موضع التسبيح إلا ها هنا اتق الله ترجم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ينشر الثوب دي زي قضية ايه لما تروح عند بتوع القماش ويروح فارد ناطر التوب كده فرده فهو يونس بن عبيد راح فارد التوب قدام الراجل اللي هيشتري واحد من الناس اللي قاعدة بدون بدون تعمد قال سبحان الله فسبحان الله خلت اللي هيشتري ايه اه قال لك اه ده اكيد فخم جدا راح يونس بن عبيد لمه قال والله ما انا بايع لك الم يصلح التسبيح الا ها هنا قوم ورفض انه يبيع اظن في ناس متخصصين يجيبوا ناس تسبح مخصوص عشان يمشي البضاعه اه يا صلاه النبي اه ما شاء الله ايه ده البضاعه دي جبتها منين والله امبارح كنت عند الدكتور اسال الله ان يعافي كل مبتلى ويشفي كل مريض المهم ذكرني بموقف حصل ان كان ولد وقع فاتفتحت شفته كده فتحه فروحنا نخيطها عند طبيب ده الفرق بين الطبيب امبارح بقى والطبيب التاني انا واقف والطبيب بيخيط للولد فالدكتور بيقول تمجي يا ولد ال ال الخيط ده ممتاز جدا انتوا ما بتجيبولناش منه ليه قال له لا اصل ده من الغالي قال له طب الغالي ده ما بتجيبوش دايما ليه قال له اصل ده ما يطلعش غير للناس الغاليين اللي زي الشيخ طب بيرسم عليه انك هتدفع اكتر خلي بالك لان احنا خيطنا لك بالخيط الغالي وتفاجئ بطبيب تاني سبحان الله العظيم يجي له مريض ده بتاع امبارح بقى يجي له مريض ويدخل يكشف عنده يقول له لا خد الكشف لان علاجك مش عندي انا اللي انت عندك ده محتاج دكتور تاني اسمه كذا في المكان الفلاني تروح له او تروح لغيره لكن مش دي شغلتي سبحان الملك هو الدكتور ركبه واللي رايح له بيشكي من حاجه قال له لا ده غضروف مش ركبه تروح لبتاع الغضروف اللي انت عنده ده حاج محجوز مثلا 3 4 اشهر قدام سبحان الله الاخلاص بقى ارزاق اسال الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال هي دي قضيه مش محتاجه بقى تسبيح ولا حد يقعد ايه يصلي على النبي لا لا هتاكلها منين وازاي ف يونس بن عبيد بعد ما انت عرفت حالته دي فعن جعفر بن برقان يقول بلغني عن يونس فضل وصلاح فأحببت أن أكتب إليه أسأله عن نفسه فكتب إلي أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه دي جميلة إنك لما تسمع عن راجل صالح حاول تشوفه حاول تعرفه حاول تروح له حاول تقرب منه حاول تسأله هو عايش ازاي هو بيعمل ايه حاول تعرف سكة ربنا توصل منها انت ما تعرفش الكلمة اللي هتنفعك انت سمعتها لحد دلوقتي ولا لسه فعشان كده جعفر بن برقان لما سمع ان يونس بن عبيد راجل صالح بعت له قال له اكتب لي انت انت مين وبتعمل ايه فيونس بن عبيد كتب له ايه بقى تسألني ان اكتب اليك بما انا عليه فاخبرك اني عرضت على نفسي ان تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها فاذا هي من ذاك بعيدة ثم عرضت عليها مرة اخرى ترك ذكرهم الا من خير فوجدت الصوم في يوم حار ايسر عليها من ذلك هذا أمري أخي فعمن تسأل والسلام هي دي سوء الظن بالنفس بعد شفته انت باع للراجل ب 200 ورفض ياخد ال 400 واشترى من الست ب 1000 ورفض يشتري منها ب 500 بعد ما رفض يبيع عشان واحد سبح رغم كل ده بيقول له عرضت على نفسي انها تحب للناس وتكره لهم لقيتني بعيد عن الموضوع ده هو ده سوء الظن بالنفس احسن واحد منكم لما قلنا الكلمتين دول خطر على باله كم موقف عملهم قال اه ما انا برضه حصل معايا في مئة الف دخلوا عندي في حسابات غلط وطلعتهم وانا يعني انت خلاص جدع يعني لا ما تحسنش الظن بنفسك خليك فاكر انك طلعتهم مش جدعانة لا لانهم كانوا هيكشفوا هيكشفوا فانت قلت اطلعهم عشان يبقى شكلي كويس هي دي الحقيقة ما تحسنش الظن بنفسك انت طلعتهم عشان الناس تفضل تحكي وانت تفضل تحكي القصة دي طول عمرك ده انا جاني مئة الف وطلعتهم طلعتهم ليه قلب بقى وانت تعرف السر الراجل ده يونس بن عبيد يقول اني لاعد مئة خصلة من خصال البر ما في منها واحدة شوف ذم النفس يقول انا عارف مئة صفة من صفات الخير ما فيش ولا واحدة منها يقول دخلت على يونس بن عبيد ايام الاضحى فقال خذ لنا كذا وكذا من شاه ثم قال كذا وكذا من شاه يعني اذبح كذا كذا شاه 25 واحدة اذبحهم ووزعهم ثم قال والله ما اراه يتقبل مني شيء ووالله اني لاخشى ان اكون من اهل النار قلت الامام الذهبي بقى كل من لم يخشى ان يكون في النار فهو مغرور قد امن مكر الله قال بعضهم ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صياما ولكن والله ما حضر حق لله إلا وهو متهيئ له أي حق ربنا تلاقيه جاهز أي حق ربنا قبل الصلاة بميعادها تلاقيه هناك في المسجد قبل ما حد يطلب يكون مطلع قبل ما حد يسبح هو أول واحد قرآن قيام ذكر تلاقيه أول واحد في كل حاجة قال يونس بن عبيد هان علي أن آخذ ناقصا وغلبني أن أعطي راجحا ده برضو من باب ذم النفس وسوء الظن بالنفس والثاني أن أنا آخذ بالناقص وارضى لكن صعب أن أنا أدي بزيادة وابقى راضي هو بيقول كده وقيل إن يونس بن عبيد نظر إلى قدميه عند الموت وبكى قيل ما يبكيك أبا عبد الله قال قدماي لم تغبر في سبيل الله ما جاهدتش في سبيل الله القتال يعني قال يونس بن عبيد لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويشهد بالزور بالنهار وذكر أشياء ثم قال ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا لسان قال لك يوم ما تلاقي واحد لسانه مظبوط تلاقي كل حياته منضبطة تلاقيه كله صح لكن أي إنسان تلاقي لسانه مش مظبوط كذاب يشهد بزور مغتاب نمام منافق يتكلم بألفاظ الفسق والفجور اللي تلاقي لسانه مش مظبوط تلاقيه بقية حياته مش مظبوط اللسان اظبط اللسان الأول قبل أي حاجة عن جار ليونس قال ما رأيت أكثر استغفارا من يونس كان يرفع طرفه إلى السماء ويستغفر يونس بن عبيد وعبد الله بن عون تذاكر الحلال والحرام فكلاهما قال والله ما أعلم أن في مالي درهما حلالا بعد كل ده بيقول إيه أنا ما أعرف في فلوسي قرش واحد حلال قال الإمام الذهبي قلت والظن بهما أنهما لا يعرفان في مالهما أيضا درهما حراما الظن بهم أنهم عمرهم ما كانوا حرام هو ده يونس بن عبيد أردت أن أعطيكم صورة لحياته كيف كانت في معيشته وكيف كانت في دنياه لكي نعيش ثم انظر إلى سوء ظنه بنفسه فكذلك يكون العيش في ظلال الصالحين أيها الإخوة في نهاية كلامنا مسألة سوء الظن بالنفس أنك لا تركن إلى نفسك ولا تحسن الظن بها حسن الظن بالنفس أنك أنت تقول ده أنا كل سنة بحج أنا كل سنة بعمل عمرة أنا كل شهر بتصدق بكذا أنا ما بتفوتنيش صلاة أنا كل ده مع إساءة الظن بالنفس تلاقيه إن هو مش لله أصلا اللهم استرنا ولا تفضحنا فما تغترش بيه ما تعجبش بيه ما ترضاش عنه ما تطمنش قوي انت على خطر من اللي انت فيه لذلك قال العلماء لن تصدق الله حتى تصدق نفسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدقك ولن تصدق نفسك حتى تعرفها ولن تعرفها حتى تفتشها وتعرضها على الله عز وجل بعد الموت فترى احوالها انت دلوقتي عشان تعرف نفسك لازم تفتش وعشان تفتشها هتعتقد انك مت وواقف قدام ربنا فبتعرض نفسك على ربنا ولمن خاف مقام ربه جنتان انت مش هتقدر ابدا تخدع ربنا تقدر تقدرش تكذب عليه فلما تيجي تقول له يا رب انا ما فاتنيش فجر من رمضان اللي فات تبقى صادق ها لما تقول له يا رب انا بصلي لك تبقى صادق ولا هيقول لك كذبت صليت ليقال انفقت ليقال فعلت ليقال قلت ليقال هي دي أن تعرضها على الله عز وجل ولن تستطيع أن تعرضها حتى تتهم نفسك فيما تظنها فيه محسنة وتحكم عليها فيما ظهر من إساءتها فإذا اتهمتها